أعزائي في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اسيبكم على القدوه كان في حوار بسيط في موضوع ان انا لو زعلت من بنتي اعمل ايه اخد موقف منها ما انا زعلانه منها هي مزعلاني طب ما نحط ثواب وعقاب لكن علاقتي ببنتي او ابني ما تتاثرش انا بحبهم في انسان اتعلمت منه كتير قال لي ايه قال بيقول لابنه بص انا مفيش يعني حد في قلبي زيك وما بقدرش بجد ابعد عنك لاني بحبك بجد ومتمسك بيكي بجد وانا مؤمن بيكي جدا لانك بنوتي بس للاسف السلوك اللي انت عملتيه لازم ندفع ثمنه وانت عارفه ان ثمن السلوك ده ايه كذا دايما نكون بيننا وبين اولادنا واصله القدوه الحقيقيه هو اللي بيتواصل مع اولاده بشكل جيد والتواصل ده بالاحاسيس والمشاعر مع الثواب والعقاب موجود مهم عشان نوصل لاولادنا رساله ان احنا قابلينهم على ما هم عليه بوحشهم بحلوهم بس هنساعدهم انهم يبقوا كويسين من هنا مع الكلام اللي انا قلته عشان ما نلفش كتير ونبقى فاهمين انا قصدي ايه انا ما بتكلم على المقومات بتاعه القدوه اما بتكلم على القدوه دايما دماغنا بتروح لفكره الراجل اللي هو قاعد في البيت وساعه ما يتصل بيه حد يقول لابنه قول له ان هو مش موجود اه مهم مهم ان يكون في اخلاقيات لكن مهم برضه ان انا اكون عندي اساليب اوصل لاولادي بيها واعدل واوجه اولادي في سلوكياتهم بشكل جيد كتير من الناس بيجوا فعلا ناس محترمين محترمين بمفهوم الاخلاقيات والمثل والاداب العامه لكن بيبقى عندهم كتير من المفاهيم اللي مش صح عن التوجيه عن عمليه تعديل السلوك عن عمليه العلاقه بينهم وبين اولادهم مفيش حاجه اسمها اب او ام متخانقه او زعلانه من اولادها ثلاث ايام اربع ايام خمس ايام سايباهم لمين لشيطانهم يقدر عليهم شيطانهم يغلبهم لا ده انت بتعينيها على نفسها وبتعينه على نفسه وتحاول تاخد بايده مفيش حاجه اسمها انا زعلان منك ما تكلمنيش طب هيروح لمين هيروح لفكره وهيروح لشيطانه وهيعمل اللي هو عاوزه وساعتها مش هنلوم غير نفسنا عشان كده العلاقات مهمه وعشان كده لازم نعرف الاسباب الاساسيه عشان نعرف نتعامل مع اولادنا بشكل جيد طيب الرسائل اللي وصلتنا عشان بس نبقى محددين آه، ممكن ناخدها كامثله لموضوعنا موضوع عاوز حل مشكله الكذب والسرقه عند طفل عنده ست سنين يبقى الكلام بتاعي واضح الكلام كده عام لازم اعرف الولد ده بيكذب ليه او ما بيقولش الصدق ليه ممكن بابا وماما يعني بينتقدوا شويه آه، بيحاولوا انهم يحسسوا الولد دايما انه المفروض ما يغلطش والولد ممكن يكون بيغلط فخايف يزعل ماما وبابا وده احسان الظن في اولادنا الولد مش كذاب الولد ممكن يكون ما بيقولش الصدق الكلام ده مش تخفيف على اولادنا لكن العمر السن ست سنين يوم ما يقدرش يقول الغلط اللي عمله معناه ان انا ما عنديش سماحه كاب وكأم ان انا استقبل منهم الخطا اللي وقعوا فيه ده بيني وبينكم ودي مشكله اما لما يبقى عنده 12 سنه 18 20 40 سنه هيعمل ايه الولد اللي بيمد ايده لازم افهم في اكتر من 30 سبب ان الطفل بيمد ايده ما ينفعش غير ان احنا نضرب ممكن نلسوع ممكن نقرص ممكن نتخانق ممكن نحرم ممكن كذا طب ما ممكن يكون ما يعرفش الملكيه الفرديه ممكن يكون افتقار للحنان العاطفه عنده ضعيفه في البيت فبيعوضها بالماديات يبقى اما اسال السؤال ده لازم احدد ابني عنده ست سنين ظروف البيت ايه بيعمل ده ليه قبل ما اعاقب او قبل ما اقول ثواب وعقاب او قبل ما اتعامل مع المشكله لان المشكله الكبرى اللي كانت موجوده وصادفتها وتعلمت منها كتير بنت عندها تسعة سنوات استمر مسألة محاربة مسألة مد الإيد من أول ما كانت في كيجي أربع سنوات لحد تسع سنين من أربعة لتسع سنين ما عندناش في الطب حاجة عضوية تدعو الطفل إنه يمد إيده بالشكل ده وبالأسلوب ده كل الأساليب اتبعت مع البنت وفي النهاية أما قعدنا مع الأب والأم وجدنا إن المسألة كانت محتاجة قدوة هما أب فاضل وأم فاضلة بكل مقاييس الأفضلية ولكن مفيش وقت يتفاعلوا فيه مع أولادهم البنوتة في منتهى الحساسية بتتأثر سريعا عاطفتها حاضرة محتاجة حنية فبتلفت الانتباه بشكل غير سوي لأن الجو العام ما التفتش الأب والأم تفرغ إلى الثواب والعقاب ما تفرغش إلى وجود السبب الحقيقي لأنه مد الإيد ما بقولش إن إحنا واو عملنا حاجة ما حصلتش لكن في النهاية على سن 11 سنة تقلص الموضوع بشكل كبير يوم ما الأم وفرت وقت حقيقي لبنتها بشكل خاص جدا يعني المسألة أسهل من حاجات كتيرة يعني المسألة محتاجة حاجة ممكن تكون في إيدينا نقدر نقدمها لأولادنا بشكل محدد سؤال تاني ابني عنده عشر سنين بيكذب وشقي وحركته زايدة دماغي يروح لفين انه لعبي دماغي يروح لفين اصل هو بتاع لعب ودماغه في اللعب لكن انا دماغي بتروح دايما اما اعرف ده لا اما الولد ده ما بيلعبش رياضه لا اما مجهوده ما بيتفرغش في حاجه مفيده لا اما الولد ده ما عندوش الاب والام قدره على استيعاب مهاراته وقدراته او عنده فرط حركه مع قله انتباه وكتير من الاولاد بيجوا مظالم يا عيني بعد حوالي 3 4 5 سنين من القهر الشديد من بابا وماما وهو الولد بيتحرك زياده غصب عنه وانتباهه ضعيف شويه بالرغم انه ذكائه في منتهى الالمعيه لكن مش معنى كده انه ممكن يبقى الوضع بالنسبه لنا دايما كلنا بنعرف الاسباب لا مش لازم بس هو لازم اكون واخد بالي ان انا احسن الظن في ابني ان ممكن يكون عنده مشكله ما ايا كانت المشكله اللي موجوده سؤال تاني بنوتي بتحط صباعها في بقها ليل ونهار سنها اربع سنين طيب انا ما بتكلمش على القدوه كقدوه دلوقتي اساليب وبتاع لكن هي بتحط صباعها ليه ومن امتى طيب وما حطت صباعها حطت صباعها احنا تعاملنا معاها ازاي قلنا لها شيلي صباعك من بقك كده ما ينفعش كده كخ ما ينفعش اللي انت بتعمليه ايديكي مش نظيفه لا شيلي ايدك اوه بقى حطيت شويه صبار على شويه شطه ربطت لها صباعها في حته بلاستيك جبست لها ايديها خلاص ربطت لها ايديها لكن ما عملناش اهم حاجه مطلوب ان اي عاده اي عاده اي عاده اي عاده بيقلع هدومه بيلبس هدومه آه بيعري نفسه آه، بيحط صباعه في في بقه آه بيمصمص آه، صباعه بيقرقط ضوافره بياكل شفايفه الفت انتباهه لحاجه تانية في البدايه قبل ما رسخ عنده لا عضعض اكتر يوم ما احس ان الطفل لما يحس ان انا مهتم شويه بعدم العاده هيروح على طول ماسك فيها عشان كده وصلت لاربع سنين وهي بتمص صوابعها يبقى محتاجه طاقه كبيره جدا من ماما ومن بابا انه ما يلفتش الانتباه بتاع البنوته ان هو ما يقولهاش شيلي صباعك من بقك واحاول ان يكون في اوقات كتيره جدا البنوته تكون فيها مشغوله بشكل كبير لكن في اطفال عندهم مشاكل او مشكله او مشكلتين بتتفرع لمجموعه كبيره من المشاكل زي الاطفال اللي عندهم فرط حركه مع قله انتباه دول اطفال مندفعين اخطائهم متكرره العقاب مهما كان شديد بيظل يغلطوا الاطفال بيبقوا آه، عندهم مشاكل في المدرسه عندهم مشاكل مع المدرسين مع زمايلهم مع المحيطين بيهم لدرجه ان حتى تركيزهم بيبقى ضعيف بالرغم انه ذكي وعنده قدره كبيره على الالمام بكتير من الامور اللي حتى الكترونيه لكن بالرغم من كده الولد زي الفل قدامهم بيتنطط حركته زايده الدنيا ماشيه كويس قوي لكن هو كل حاجه بيعملها بيغلط فيها مشكلته حاجتين اندفاعيه مندفع بيعمل حاجه قبل ما يفكر الحاجه الثانيه انتباهه ضعيف ده طفل عنده سمات فرط حركه مع قله انتباه ده طبيب وتروحي له وده علاج ويتحسن بدل ما تقعدي تعملي ثواب وعقاب فتره طويله في طفل عنده مشكله عضويه زي قصر النظر بشبهها بقصر النظر طفل ماشي بيخبط في الحيطه بيخبط في الترابيزه بيخبط في حاجه ما هنقول له فتح فتح فتح لامتى هنقول له فتح ما نروح لدكتور يقيس لنا النظر ونشوف طفل بننده عليه بنقول له يا احمد يا احمد يا احمد يا احمد ومحدش بي ايه بيرد يبقى قيس له السمع الاول قبل ما اقول له يطرش او الولد ده مطنشني او الولد ده بيعاندني عشان اعرف ده ده مهم عشان كده مطلوب اما تلاقوا الولد بالرغم ان احنا عاملين نظام ثواب وعقاب وبنتفاهم وبنتناقش وبنعمل يبقى في حاجه خفيه احنا مش واخدين بالنا منها محتاجه ان احنا نتعامل معاها ده طفل 13 سنه ده فرط حركه مع قله انتباه كتير من الحاجات ده الطفل عنده فرط حركه مع قله انتباه وعيد مليون مره من 5 ل 7% من اولادنا فيهم كده يعني بنتكلم في مصر بس لوحدها من 5 ل 7 مليون يبقى بنتكلم على مشكله كبيره يبقى محتاجين علاج نروح وسهل وهياخد وقت بس هو على حسب 90% بتجيب نتائج كويسه 10% بيبقى فيها اشكاليات نروح ونحل المشكله بيتكلم على الاب والام اللي بيربوا وما عندهمش فن التعامل مع الحياه بالقطع طبعا دي مشكله كبيره لاني انا لو مش عارف اعيش والام مش عارفه تعيش او مش عارفين نتعامل مع بعض يبقى ازاي هنعرف نتعامل مع الاطفال الجو العام هيبقى عامل ازاي التوجيهات هتبقى عامله ازاي الحياه نفسها ومنظورنا للحياه هيبقى عامل ازاي الاولاد ما بيتربوش بوظيفه اب ووظيفه ام الاولاد بيتربوا اولا بمفاهيم اب ومفاهيم ام ومفاهيم زوج وزوجه فاذا كانت مفاهيم الزوج والزوجه عن الحياه قاصره ومش سليمه يبقى مفاهيم الاب والام في عمليه التوجيه قاصره تماما لاني مش مواكب الحياه اللي انا عايش فيها وبالتالي مطلوب ان احنا نتعلم كزوج وزوجه الفنون ازاي نستمتع ازاي نسعد ازاي نتغافر فيما بيننا ازاي يسامح بعضنا البعض ازاي يبقى في موده ورحمه موجوده عشان يقدر اولادنا يستوعبوا المعاني الكبيره دي ويحسوا بقيمه البيت ده اللي احنا عايشين فيه وقيمه بابا وماما ومدى تنوعهم في الحياه ال- النقطه الثانيه اللي علق عليها رد الفعل احنا دايما بنعمل رد فعل وبعد كده بنشوف النتيجه طبعا الاول اسال اسال اسال اسال نفسي الولد ده بيعمل ليه كده الزوجه دي بتعمل ليه كده الزوج ده بيعمل ليه كده الاخ ده بيعمل ليه كده قبل ما يبقى لي رد فعل ظاهر الامر مصيبه بس لازم اسال رد الفعل بتاعي ده مبني على ايه على المصيبه ولا سبب المصيبه اولاد بيعملوا كوارث بمفهوم الاباء والامهات ونقول لهم في بعض اوقات ده طبيعي زي الطفل اللي ايه قلع في المدرسه قدام صاحبه بالقطع طبعا النظره وال اسمه ده والمسؤوله والبتاعت برنسبل وكل الناس كلها لمت نفسها وجت وعملت محكمه للطفل ان الواد ده قليل الادب الواد ده مش متربي الواد ده محتاج ان هو يتعالج الواد ده عنده الهرمونات زايده الولد ما اعرفش ايه ومحدش فهم ان ده امر طبيعي قد يحدث في نسبه معينه من الاولاد ومطلوب مننا ان احنا بالراحه نحاول نسيطر على الموقف بنقطتين رقابه زياده شويتين ولفت انتباه الطفل لحاجه تانية لكن لو جيت وقلت له انت يعني اثم والام طبعا تيجي اصل انا خايفه لحسن يكون الولد ده يتعود على حاجات مش كويسه وهكذا طفل صغنون عنده اربع سنين ونص آه، في حضانه بس بنوته تانية في نفس الحضانه نهار ومش فايت جه اتعلق ابو البنت طبعا جه علق الولد اربع سنين ونص اربع سنين ونص لازم ناخد بالنا مفيش هرمونات زايده ولا حاجه الاندروجين مش بيبقاش متكون في السن ده يبقى ما عندوش غريزه يبقى الولد ما ينفعش نعامله بالطريقه دي امال نعمل ايه نشوف ايه السبب الطبيعي جدا إنه ممكن نشوف الكرتون قلما او نادرا في حلقه من حلقات الكرتون الا ان تجد Tom and Jerry فاهم- مع بعض بيعملوا حاجات زي دي قلما او نادرا هتلاقي حاجه مش موجوده زي دي الولد شاف فبيقلد بس مجرد تقليد لو اقمت عليه لحد النهارده هيستمر في الموضوع الى ابد الابدين لكن لو انا عندي قدر من التسامح شويه وقدر من المعرفه شويه وقدر من الفهم شويه هقدر اتعامل معاه بشكل جيد اما مد ابني ايده على حاجه لازم اسال كويس قوي هو عمل ليه كده عشان اقدر اكون رحيم وربنا يرحمنا يبقى عندي قدر من ال- الغفران عشان ربنا يغفر لنا عشان ابقى بحاسب صح عشان ربنا الحسيب يحاسبنا كويس وبالتالي المفاهيم دي باكد عليها لعل النقطه اللي نطلع بيها النهارده ما تبقوش ردود افعال الام اللي بتتكلم على 13 سنه ده رد فعل كل حياتها رد فعل مع ابنها اللي عنده 13 سنه والولد عنده فرط حركه مع قله انتباه قد يكون بنسبه ما يبقى ما كسبناش حاجه 13 سنه ضاعت مجهود من الام كبير ومتاكد ان الولد ده يعني تعب هذه الام قد اربع خمس اولاد لكن في النهايه اللي نقدر نستفيده من الحلقه دي ان احنا مش ردود افعال ان احنا لازم نفهم اولادنا بيغلطوا ليه عشان نقدر نفهم ايه اللي نقدر نعمله في اللحظه دي المناسب ايه اشد ولا ما اشدش اطبطب ولا ما اطبطبش اهتم ولا اهتمامي يبقى قليل اخد انتباهه لحاجه تانية ولا اقول له كده غلط مهم جدا مهم جدا استوعب ابني وقع الكوبايه ليه كسرها ليه مد ايده ليه ما بيقولش الصدق ليه ما بيذاكرش ليه ما بينتبهش ليه مهم جدا عارف اهم حاجه ان ابنك يبص لك من فوق كده وانت فوق شايفك كبير حاجه ليك قيمه مش مهم بتشتغل ايه مش مهم متعلم ايه مش مهم قيمتك في الحياه إيه، لكن المهم ان ابنك يبص لك كده وهو فخور بالقيمه دي القيمه دي ممكن ما تكونش في اخلاقيات كما قلت او مثل لكن في قيمه مغفره وتسامح وتغافر وطبطبه واخد بايده في لحظه معينه اما بيقع هي دي القيمه ودول ولادنا وهي دي القدوه وده التسامح وهو ده المفهوم بتاع مفهوم القدوة بجد احنا محتاجين نراجع نفسنا احنا كآباء وأمهات ونرجع للأصول شوية والأعراف والمفاهيم ونرجع شوية لعلاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى ونستشعر ان احنا لازم نتعامل مع الناس من منطلق تعامل ربنا معانا ابني لازم يغلط مرة واثنين وثلاثة واربعين ولازم اكون جنبه واحاول اخد بايده وفي كل مره لازم اتهم نفسي ان انا ممكن ما اكونش عارف السبب وان السبب ما اعرفوش عشان كده هو بيغلط مش ممكن ابني يفضل يسرق ثلاث سنوات اربع سنوات خمس سنوات لانه حابب السرقه ما ينفعش مفيش النوعيه دي مش موجوده غير اللي عندهم انحراف سلوكي ودي نسبه نص في المية حاجه لا تذكر نص من مية في المية مش ممكن ابني يكون كذاب بالسليقه مش ممكن ابني يبقى بطيء بالسليقه مش ممكن ابني يبقى لعب بالسليقه مش ممكن ابني يبقى دون اخلاق بالسليقه مش ممكن ابني يكون بيهجر البيت من غير سبب لازم في اسباب وفي معطيات عشان كده مطلوب مننا قوي ان احنا ننزل على الارض ونبص لنفسنا ونراجع سلوكيات اولادنا ونحاول نشوف هم غلطوا ليه او قصروا ليه او وقعوا في الغلط ده ليه اسيبكم مع القدوه ومع همها لانها هم بصراحه الواحد لما بيبص لنفسه يقول ربنا يستر يسترها علينا ربنا سبحانه وتعالى ويكرمنا ان احنا نكون عند حسن ظن وعند حسن ظن اولادنا نكمل معاكم في الحلقه الجايه ان شاء الله موضوع القدوه نكمل الحلقه الجايه الله اسال كما جمعنا الساعه أن يكون جمعنا يوم القيامة مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مش في أي حتة بقى في الفردوس الأعلى من الجنة أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته